العدا والشرع نبراس لنا لله تبقى عابدا أما الصحابة كلهم منهم تعلمنا الفدا ظل الرسول معلما حياك ربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن, وحسن أولئك رفيقا وبعد آه، النبي صلى الله عليه وسلم مر بمراحل صعبة جدا جدا جدا المراحل دي اللي كانت القلوب فيها بتتقلب سريعا وكانت الدولة بتنقسم انقسامات عجيبة جدا جدا جدا ومع كل بلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقع فيه هو والصحابة رضوان الله عليهم كان بيخرج من رحم هذا البلاء كل خير لهؤلاء المؤمنين لن أنسى أبدا ما حدث للصحابة رضوان الله عليهم يوم غزوة الخندق لما علموا ان جيش قدره عشر تلاف مقاتل اوشك انه يحاصر المدينة كاملة في وقت كان البرد فيه قارس جدا جدا جدا وفي وقت كان الكل فيه يعني يعني جعان يعني الصحابة يقول جابر ان الصحابة ظلوا ثلاثة ايام لا يذوقون ذواقا الوقت ده او المرحلة دي اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيها زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر المرحلة دي اللي اتطرف فيها الناس جدا جدا وسبحان الله مش المرحلة دي بس ده كل مرحلة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمر بيها بيكون بعدها خير كبير جدا جدا جدا ونصر عظيم جدا جدا جدا لازم بيكون قبلها أزمة بتمر بالناس ليه؟ خدوها قاعدة كده دايما أحبابي ويا ريت شبابنا يركز جدا وأهلنا يركزوا جدا لأن أنا عارف إن الأيام دي أو الأوقات دي بالذات الكل خايف ومرعوب وقلقان على مصر أنا عايز أفهمكم حاجة كويسة جدا عايز أقول لكم إن في قاعدة مهمة جدا عندنا بتقول آه، ان خروج الولد من الرحم بيجي بعد مخاض شديد جدا جدا جدا بيجي بعد ألام صعبة جدا جدا جدا جدا جدا جدا مصر الآن يعني بتريد الاستقرار وهذا الاستقرار لن يأتي إلا بعد مخاض عظيم في وقت المحن المفترض مننا ان احنا نعمل ايه محنة زي اللي احنا فيها الآن شباب للأسف يعني هقول كثير منهم لا يفهم أو لا يعي أو كثير منهم غرر به أو كثير منهم اتضحك عليه مجموعة كبيرة جدا من البلطجية والفلول اللي عايزين يولعوا في البلد مع مجموعة من أصحاب المصالح المجموعات دي كلها التقت مع بعضها البعض عايزين يولعوا في البلد عايزين يحرقوا البلد في الوقت ده أنا دوري إيه في الوقت ده احنا محتاجين حاجة تثبتنا لان طبعا انا عارف ان الكل مضطرب والكل خايف والكل مرعوب على حال مصر وعلى وضع مصر يا ترى هو النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الأزمات كان كان ربنا بيربيه ازاي وكان النبي بيتولى تربية الصحابة رضوان الله عليهم ازاي هي دي الجزئية اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة في وقت الأزمة يا ترى وضعنا هيكون ايه في وقت الأزمة لازم نمشي في اتجاهين في قمة الأهمية الاتجاه الأول ان احنا نكشف مخططات لأعداء عايزين يولعوا في بلد وده ان شاء الله هياخد قدر بسيط جدا ان شاء الله من الحلقه لن يتجاوز باذن الله 10 دقائق ربع ساعه باذن الله بس لازم نوضح للناس مين اللي خايف على البلد ومين اللي عايز يولع البلد بشهادتهم وبعد كده نبدا نقول للناس بقى اهل الخير واهل الصالح الناس اللي بتحب مصر وعايزه مصر ان شاء الله توصل لبر الامان آه، هتعمل ايه وازاي نطمن القلوب في وقت الازمه دي وازاي ان شاء الله نخرج من المحنه اللي بتمر بها مصر الان الى منع عظيمه ان شاء الله ده هنعرفه بس بعد ان شاء الله ما ناخد فاصل بسيط نشوف فيه بعض الفيديوهات ونشوف فيه بعض الصور علشان نقول للناس ان في ناس عايزة تولع في البلد في مجموعة في مصر الآن هي بتقوم بنفس الدور الذي كان يقوم به عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق مش هجيب كلامي أنا عليهم ولكن أنا هجيب من كلامهم هم من كلامهم هم ومن مقالاتهم هم ومن صفحاتهم هم نشوفهم ونرجع نشوف يا ترى الناس دي هنتعامل معاها ازاي واحنا دورنا ايه في المحنه دي تعالوا مع بعض نطلع فاصل بسرعه كده ونرجع تاني مصالح واصحاب القنوات الاعلاميين وانا بقول بعض وبرغم ان انا ليا كلام على الاستاذ وائل بس برضه هتحفظ وهحترم الاستاذ وائل مش هقول عمل كذا بس كثير من الاعلاميين سواء في الاعلام الحكومي او في الاعلام الخاص بياخدوا من كرسي المذيع منصه للمجد الشخصي على جثه الوطن عايزين يولعوها علشان يجيبوا مشاهده واعلانات دون الاهتمام بالمسؤوليه الوطنيه ان في بلد لازم نقول وده دورنا كاعلاميين ازاي ننورها ازاي نبنيها ازاي نصحح الاخطاء اللي فيها لكن ده اخر همهم همهم الاساسي يلا نولع حريقه لكن احنا طيب، شفنا آه، معلش آه، نموذج لا، ما أنا- شخصي ما أنا عايز أوضح للأستاذة بقى، آلاء اللي ما- ما خلاص اعترضت أوضح، على ما أنا- منظومة.
لا، أنا عايز أوضح بس، اتفضل لا.
يا استاذ وائل آه، آه، ثورة 25 يناير آه، آه، آه، أكدت أن المواقف هي التي تبقى وبالتالي أنه كل الذين آه، أخذوا موقفا من النظام السابق آه، علينا أن نحترمهم وكل الذين نافقوا النظام السابق أنا أحترمه جدا لو ظل على نفاقه يعني أنت عارفة أنا آه، في بعض الناس تنافق الثورة الآن لا بعض الناس انا انا كل كنت- الناس بترافق انا الثورة كنت الآن.
انا كنت اتمنى مش كل الناس انا انا إيه؟
كنت بعض الناس- اتمنى الناس اللي انا بتكلم كانوا- على الاعلاميين انا ما بتكلمش على الناس اللي في الشارع لا لا انا الناس ب- في لا الشارع انا بتكلم عن عن انا الاعلاميين بتكلم عن الاعلاميين آه.
الاعلاميين دلوقتي اللي كان بينافق النظام زمان بينافق الثوره الان طيب ونفاق يا سيدي ما هو الذي يبقى ده إعلامي أنا- منافق.
يا سيدي انا قضيتي مش كده انا لا، قضيتي أنا قضيتي- انت انت لا، بتقول لو كلهم انا و- منهجي وانت نفاق، بتقول بعضهم ولا يبقى إيه؟
دي قضيه خسرانه لو انا منهجي ان انا خليني بس اكمل بنافق كلامي.
اللي ما- اللي موجود في ما- ما- السلطة.
ما- ما هو ده بيخليني اقول بقى ايه ان بعض الناس آه، آه، يا بسماء يعني لم يلقي طوبة على النظام قبل سقوطه ولا ولا قش حتى ويطلقون الان اطنانا من القنابل والمتفجرات كنت اتمنى انهم يلقوا طوبة على النظام او حتى قشة متفقين.
آه، اثناء أنا على فكرة ما آه، عنديش اعتراض على الكلام اللي أنت وجوده بتقوله ده صح.
وبالتالي انا انا انا انا بقول لك انه ثوره 25 يناير اثبتت انه يا جماعه المواقف هي التي تبقى وبقول للناس لا تنافق السلطه اي سلطه ولا حتى السلطه الحاليه لانه المواقف هي التي تبقى ومشكلتنا آه، ان احنا في مهنه معلنه ومهنه مكشوفه كل واحد بيطلع له قال ايه قبل كده وقال ايه بعد الله كده يفتح ما انت عليك.
شايف على اليوتيوب الله ايه اللي يفتح بيطلع عليك.
للناس الله يفتح عليك خلاص طيب هل انا رايت انا تامر امين على اليوتيوب قبل وبعد ما هو انت اصل انت قبل ما هو اصل انت مش محتاج قبل وبعد ما هو امال انت ايه؟
قبل وبعد واحد يا تامر أه، واحد ايه اعلام منافق للسلطه
آه، عايز أأكد على معاني مهمة جدا المعنى الأولاني إن ده مش كلامي أنا عشان لما أطلع أقول إن في ناس في هذا الزمان ناس بتنافق من أجل مجد الشخصي ومن أجل شوية فلوس رايحة لها مش مهم أبدا عندها البلد ده مش كلامي أنا الآن كل اللي أنا بقوم به الآن هي مسألة توضيح للناس حقيقة هؤلاء لازم نوضح للناس كويس جدا إن في ناس بتحب مصر وفي ناس عايزة تولع في مصر وانا معظم الفتره القادمه باذن الله تبارك وتعالى ده بعد يعني استخاره طويله واستشاره مع الشيخ محمد حسان منذ ايام كنت قاعد مع الشيخ تقريبا يوم الخميس الماضي وكنت بطرح على الشيخ الفكره ان لابد هل احنا الان هنظل نقول يا جماعه ده بيقولوا ده بيعملوا ده عايزين ولا ان احنا نعرض للناس دي فيديوهات توضح بصوره قويه جدا جدا جدا الناس دي عايزه ايه من البلد اظن الان هذا ليس بكلامي انا ده كلامهم هم كلامهم هم في ناس من أجل المجد الشخصي عايزين يولعوه حريقة عايزين يولعوا في البلد في ناس علشان الإعلانات والفلوس والمصالح الشخصية عايزين يولعوا البلد هو ده للأسف الدور اللي بيقوم به إعلامنا الآن ممكن يكذب ممكن ينافق ممكن يعمل أي شيء ممكن يعمل أي شيء من أجل المجد الشخصي زي ما سمعنا الآن أنت منافق صراحة بيتهموا بعض الإعلاميين بيتهموا بعض بيقولوا أنت منافق منافق قبل وبعد أنت منافق آه، نلحظ كويس جدا جدا جدا في كلامهم أيضا جزئية مهمة جدا لابد أن احنا ناخد بالنا منها ألا وهي الاهتمام بالمجد بالفلوس بكذا بكذا كل ده عشان البلد لازم ناخد بالنا كويس جدا من الكلام ده وسبحان الله يعني صدق الله عز وجل حين قال وشهد شاهد من أهلها وشهد شاهد من أهلها كلامهم وحواراتهم وزي ما انتم شايفين عايزين يولعوا في البلد هيولعوا في البلد طبعا عن طريق الكذب عن طريق الكذب الكذب على مين الكذب على الطريق الاسلامي كله سواء على الاخوان سواء على السلفيين اي موقف في حياتهم ممكن يكون حصل آه، واحد آه، كسر عليه ده اخواني واحد عمل كذا ده سلفي واحد مش عارف ايه ده ده كذا آه، عايز دلوقتي برضو اشوف فيديو سريع كده عشان اوضح لكم برضو اصل النفاق ده وخراب البلد هياخد صور كتير جدا اما عن طريق الاعلام وصنف الاعلاميين اللي احنا شفنا نماذج منهم الان هما بيتكلموا مع بعض وهما بي بالبلدي كده بيفرشوا الملايات لبعض بيقولوا هيعملوا ايه ادي واحده آه، اما عن طريق الصحافه وهنشوف نماذج لده النهارده اما عن طريق التويتات بتاعتهم اللي عايزه تولع في البلد برضه هنشوف التويتات بتاعتهم دلوقتي هنشوف كل ده ولكن سريعا كده ناخد مقطع تاني سريع مقطع فيديو سريع يوضح لنا برضه ان هؤلاء سيتخذون الكذب دينا لهم من اجل شيء واحد بس هدم التيار الاسلامي كله سواء الاخوان سواء السلفيين تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ده ونرجع تاني مع بعض تذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله
بس المهم انه اول حاجة انه كان اول خمسين حد انا طلعته اه اتاخدوا يعني مرة واحدة كده اه نمت قمت ما لقيتهمش اول خمسين حد كان عندي آه، ك- يعني اتاخدوا اخدوهم الاخوان وكان عندي بنت عبقريه انا فاكرها لغايه دلوقتي اسمها زينب خيرت آه، اظن عمها آه، عمر خيرت يعني دي برضو كانت آه، آه، انا مثلا رحاب فريد اللي كنت بكلمك عنها من شويه دي كان قرايتها آه، شويه في الاول كده فيها شويه عنف وده. لكن زينب خيرت دي كانت قراءتها جيده و- وموسيقيه كده فكانت برضو كل يوم تيجي تسمع ربع تسمع ربع تسمع مره واحده مش بقت بتيجي فين يا اخوانا ال- اصلها راحت تكيس حاجات مع الاخوان هيوزعوها ما اعرفش فين وبتاع فكان ده اول حاجه بالنسبه لي آه، آه، اول آه، احتكاك ابقى انا يعني لا ما يصحش لان اساسا انت لما على ما تلاقي طالب علم دين بجد ده ما بين كل ألف واحد ولا اتنين لكن اللي يكيس مليون ألف حد يكيس فكان الفكرة إخواننا دي بتاعة تعليم سيبوها وهتلاقوا مليون ألف حد ممكن يجي معاكم يكيس ويعمل رحلة ويعمل كذا اللي هي الأنشطة التقليدية بتاعة الإخوان يعني نعم
طب انا هستاذنك قبل ما تبتدي بس اتفضل الاستاذه هدايه والده الاستاذه زينب خيرت اهلا وسهلا يا فندم ايوه اهلا بحضرتك اتفضلي اه أم، لو سمحت بس ال اه الاستاذ محمد حامد كان ذكر اسم بنتي اه يا فندم اهلا وسهلا اهلا وبعدين بحضرتك حقيقي استغربت قوي انه قال مين زينب خيرت لكن ما علينا آه، زينب خيرت دي بنتي واحنا بقى زي ما قال عم عمها عمر خيرت وخالها محمد سلماوي وانا خريجه معهد دعاه يعني الدين في بيتنا الحمد لله والفن طب وال...
ممكن اوقف بس قبل ما حضرتك تكملي الكلام هستاذنك ده- هو ما قالش مين خالص قال كان عندي طالبه وعمها أنا- عمر خيرت اه استاذه هدايه بس حابب اقول لحضرتك ان انا كنت بذكر الطلبه اللي انا بعتز بيهم ده انا قلت ماشي، خير ماشي، مش بس شر انا عندي تعليق تصحيح بعد اذنك عشان اتفضلي.
حاجة في قلتها حاجه مش مظبوطه ودي بنتي وده حقي اتفضل يا فندم تحت آه.
امرك دلوقتي حضرتك قلت انها اتاخدت وراحت مع الاخوان تعبي اكلوا كده لا اللي حصل الحقيقه ان الفتره اللي زينب كانت مع الاستاذ محمد حامد احنا كان عندنا مقرأة فوق في الحصري عاملها الشيخ ياسين رشدي مقرأة محترمة بقالها 20 سنة اللي حصل ان الاستاذ محمد حامد ابتدى يعمل مقرأة تحت وابتدوا ياخدوا البنات من عندنا وياخدوهم تحت الفترة اللي كانوا تحت زي بنتي تحولت لإنسانة متشددة جدا كانت بترجع من الشغل لازم يروحوا يسمعوا ربعين علاقتها بكل العيلة باظت الحقيقة م- مش عارفة بيتكلم عن الصوفية ازاي انما دي شهادة حق امام الله ان دي كانت فترة وحشة جدا في حياتها وبفضل الله ولا طبعا تأمل في القرآن ولا حاجة وكان تنافس وحفلات وتشدد غير طبيعي لغايه ما بفضل الله رجعت وسابت المجموعه دي ما تعرفش يعني ايه اخوان عمرها ما دخلت في اخوان ورجعت لمقرأة الشيخ ياسين رشدي تاني فانا ماليش دعوه هو الاستاذ محمد حامد بيعمل دين ولا سياسه ولا كده بس من فضلك ما تذكرش اسامي ناس بمعلومات غلط ارجوك طيب يا فندم يعني بشكرك حقك
يعني لا تعليق لا تعليق على الكذب والدجل على الكذب والدجل اللي بيقوم به أمثال هؤلاء ومحاولتهم الدائمة والمستميتة في جزئية تشويه التيار الإسلامي كله بما يتعلق به أو بما ينتمي إليه سواء إخوان أو سلفيين أو جماعة إسلامية أو عموم الشعب المصري كله اللي محب للدين اللي ظهر في كل ال- الفترات اللي فاتت دي سواء في الاستفتاءات أو في المليونية بتاعت يوم الثلاث بتاعت يوم السبت اللي فات حاجة بصراحة يعني يعني مش قادر أقول إيه ما هذا الكذب ايه الكذب ده وايه الدجل ده إيه ده منهجهم وزي ما قلت لكم الهدف الاساسي من ورا ده كله هو تشويه صورة الاسلاميين ده كله ليه من اجل المجد الشخصي كلام طبعا آه، كلام طبعا استاذ تامر امين ده من اجل المجد الشخصي ده كله ليه مش مشكله انا اهم حاجه عشان شويه فلوس وشويه اعلانات هولع في البلد هحرق في البلد اكذب على ناس اشتم ناس اغلط في ناس مفيش عندي اي مشكله ابدا ده اللي احنا بنشوف اعلامنا واللي احنا كل يوم باذن الله في حلقه من حلقاتنا ان شاء الله لابد تكون اول نص ساعه او ثلث ساعه في الحلقه لازم تكون فضح الناس دي لازم يكون بفضح هؤلاء ادي نموذج من النماذج للاسف اللي احنا بنشوفها آه، إذا كان ده على الإخوان وبيقول الإخوان خطفوها وخدوها وودوها وعملوها و- والإخوان بيخطفوا الناس دلوقتي فظهر الآن إن سبحان الله من الذي يكذب عرفنا الآن مين اللي عايز يولع في البلد حقيقة آه، بصراحة أنا في الفقرة دي أو في النص الأولاني من الحلقة إن شاء الله هنبقى ماشيين مع بعض في عدة حاجات هنعرض فيديو أو اتنين كل حلقة بعد كده أجيب صفحات الجرائد بتاعتهم نشوف الأخبار الكاذبة يعني أنا كنت لسه بقرأ امبارح 130 خبر كاذب على الرئاسة والرئاسة طلعت كذبت هذا الكلام صفحات عمالة تولع في البلد كل ده برضه عشان المجد الشخصي والأموال مش مشكلة البلد خالص البلد تروح في 60 داهية بس احنا أهم حاجة المجد الشخصي والمال للأسف للأسف أصبح الإعلاميين اللي كان المفترض يكون لهم دور عظيم جدا في خدمة مصر للأسف الأمر ده راح تماما مع بعض كده هنحاول إن شاء الله نشوف صورة كده إذا كان الفيديو اللي فات ده بيتكلم عن الإخوان وتشويه الإخوان تعالوا مع بعض نشوف كده الصورة الأولانية من جريدة الشروق وجريدة الشروق آه، جابت آه، خبر عجيب يا ريت بس نشوفه مع بعض كده على ال- على الشاشة طب هي الشاشة بس اللي قدامي اه آه، الخبر ده زي ما انتم شايفين كده عبارة عن واحد ايديه مقطوعة آه، الايد المقطوعة دي آه، صوابعه اتقطعت في حادث فعلى طول مجلة وده كان في السعودية وجريدة آه، الرياض تقريبا او جريدة في الرياض خدت الخبر ده ان في واحد ايديه اتقطعت صابعه الاربعه اتقطعت زي ما انتوا هتشوفوا على الصوره دلوقتي الايدين المقطوعه دي او الصابع المقطوعه دي اتعملت له عمليه عشان صوابعه ترجع تاني جريده الشروق للاسف اللي المفترض ان هم يكونوا صادقين خدوا الصوره وركبوا عليها خبر زي ما زي ما انتم شايفين تقريبا انا الشاشه تقريبا قدام مش شغاله اه اه على الهوا طيب خلاص آه، الصورة في جريدة الشروق وخبر طبعا معمول الرقم بتاعه آه، كالتالي ان في سلفيين سلفيين آه، قطعوا ايد واحد بيبيع خمرة وتعدوا على رجال الامن والخبر لا له دعوه بالسلفيين ولا له دعوه ببتوع الخمره ولا له دعوه ببتوع الامن المساله مش كده خالص ده المساله متعلقه بواحد عمل حادث في الرياض وصوابعه اتقطعت وبالتالي عم اتعملت له عمليه ده نموذج تاني من النماذج المتعلقه باعلامنا اللي هو المتعلق بجزئيه المتعلق بجزئيه الصحف شفنا الاعلام المرئي عامل ازاي وشفنا الاعلام آه، المقروء الجرايد والكذب اللي فيها احنا كل مرة ان شاء الله هنعرض حاجة برضو متعلقة بالجرايد بنفس الصورة اللي مليانة كذب النموذج الثالث من الوسائل اللي بيستخدمها ال- ال- العلمانيين الآن هو الاتصال عن طريق الانترنت والفيسبوك وتويتر وكذا برضو الكذب داء ومرض بينزل في قلوب كثير من الناس كل ده من أجل المجد الشخصي مش كلامي ده كلامهم من أجل المجد الشخصي والحصول على إعلانات كتير وبالتالي الفلوس تيجي كتير وبالتالي الرواتب تعلى وبالتالي إحنا هنزداد مجدا وهنزداد ثراء مش مشكلة بقى البلد تولع البلد تتحرق مفيش أي مشكلة مفيش عندنا مشكلة خالص إن إحنا ممكن نعمل فتنة طائفية بين المسلمين وبين المسيحيين أو النصارى والبلد تولع نار في هذه الفتنة الطائفية هذه الفتنة اللي تاكل الأخضر واليابس بس احنا اهم حاجة المجد الشخصي كلمة سر النهاردة ولكن المجد الشخصي اعلانات كتير وفلوس كتير والمجد الشخصي تعالوا مع بعض نشوف تويتاية كده للأستاذ حمدين صباحي ونشوف تكذيبها ونشوف تعليق الشباب عليها ايه اه، نشوف كده مع بعض على الشاشة اه، اه، التويتاية دي كان بيتكلموا فيها على ما يتعلق بنصارى في رفح حصلت مشكلة في رفح آه، قام الاستاذ حمدين صباحي على طول بسرعه آه، آه، الكلام ده غلط وده ما يصحش آه، آه، حوادث التهجير و- ومش عارف ايه والمواطنين المسيحيين و- والمسيحيين بي- بي- بيهجروا من رفح والمسلمين بيعملوا والسلفيين بيعملوا والاخوان بيعملوا ويمشوا يا عيني النصارى من رفح والكلام ده طل- طلع الانبا قزمان آه، ان لم أق- اخطئ في ال- في الاسم طلع الانبا قزمان اسقف شمال سينا بيقول المسلمون رفضوا ترحيل اقباط رفح المسلمون رفضوا ترحيل أقباط رفح الشباب الملتزم صالح هو اللي رفض ان الشباب يخرج النصارى يخرجوا من هذا المكان ويقولوا ان احنا علاقتنا بيهم كويسه جدا جدا الشاب بيعلق بيقول على راي المثل العلماني ما يبقاش علماني الا لما بيتاجروا بموضوع اضطهاد الاقباط ده نموذج ده نموذج من النماذج اللي هم بيستخدموها ده كله ليه من اجل المجد الشخصي بس البلد تولع ما فيش عندنا اي مشكله خالص مفيش عندنا اي مشكله خالص طب يا ترى واحد يقول لنا انتوا ليه واخدين موقف الان من العلمانيين انتوا العلمانيين دول يعني آه، ناس مصريين انتوا ليه واخدين من موقف احنا لا ناخذ من احد موقف خالص احنا الانسان اللي يكون صالح ودين ويدعو الى الفضيله ده احنا نشيل نعله فوق الرؤوس انما لما يكون الاعلاميين النهارده هيستغلوا القنوات القنوات بتاعتهم وهيستغلوا الجرايد وهيستغلوا كده علشان يدمروا مصر علشان يدمروا مصر احنا لازم بقى فعلا يكون لنا موقف لازم يكون لنا موقف وموقفنا ان شاء الله يكون بكل ادب وبكل احترام وبكل اخلاق لازم ندعو هؤلاء ونقول لهم اتقوا الله في مصر ويا ريت لما تيجوا يعني تنقلوا حاجه يكون عندكم صدق ما تكونوش كذابين لان علامه المنافق انه كذاب وللاسف ده اللي احنا رايناه الفتره اللي فاتت الفتره اللي فاتت اللي احنا يعني وهنفضل شايفين ده هنفضل شايفين ده كذب ودجل سياسي غير طبيعي كل ده ليه من اجل المجد الشخصي عايز اشوف كده صوره اخيره ونرجع تاني صوره ملهاش علاقه قوي بالكذب والكلام ده ولكن احنا ليه ناخد منهم موقف تعالوا مع بعض نشوف الصوره دي اللي بتوضح العلمانيين الشيوعيين اللي هم الان بي موجودين في مصر ونقول لهم يا ترى انتوا عايزين ايه من شبابنا وعايزين ايه جمال البنا بيقول انا موافق ان ابنتي تتباس من زميلها الشاب في الجامعه وايه يعني توفيق الجبالي بيقول لن اكون فخورا بابنتي اذا ظلت محتفظه بعذريتها خالد يوسف بيقول لا امانع ان يقبل احد ابنتي فلست مزدوجا مثل بعض الفنانين احمد فؤاد نجم ابو طبعا النشاطه السياسيه الكبيره عندهم نوارة نجم بيقول مراتي لابسه مكشوف هي حرة ربنا مديها مفاتن بتفرجها للناس هي حرة اللي انا عايز اقوله لامثال هؤلاء احنا ناخد موقف من الكلام ده مش من اشخاصكم اشخاصكم عندنا لا تساوي شيئا ولكن تقييم الشخصية عندنا بما تقول النهاردة لما اجد النهاردة امثال هؤلاء بيقولوا هذا الكلام عايز اقول لهم ده اللي انتوا بتقولوه ده مش حرية ولا الكلام ده خالص ده ده ده احنا عندنا ده اسمه إفساد في الأرض ده اسمه إشاعة فاحشة ده إلى ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة الكلام ده إلى ربنا سبحانه وتعالى قال في شانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الكلام ده اللي ربنا عناه بقوله ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما الكلام ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنه وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء قل إن الله لا يأمر بالفحشاء قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون اللي انتوا بتقولوا عليه حرية وعدم ازدواجية ده اسمه خبث والله سبحانه وتعالى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث من أجل العفة وتحريم الخبائث يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث اللي انتوا عايزين تملوا مصر بيها الكلام اللي انتوا بتقولوا عليه ده بيتناقض تماما مع أول أصل أو من الأصول المهمة جدا النبي بعث من أجلها بعث من أجل العفة اللي ضاعت في المجتمع العربي الجاهلي قبل الإسلام النبي أخرج الناس للعفة للعفاف وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا كما قال ربنا تبارك وتعالى مش تتبس في الجامعة أو بنته في الأفلام تصور أفلام مثيرة أو الأستاذ اللي بيقول أنا مش هكون فخور لما بنتي تفضل محتفظة بعذريتها وأنا آسف للكلام ولكن أنا عايز أقول المرحلة دي هي مرحلة كشف لازم نوضح للناس نوضح للناس من هؤلاء من هؤلاء حبيت أأكد النهاردة على جزئيتين مهمين جدا وكل إن شاء الله كل أسبوع بإذن الله تبارك وتعالى هناخد مقطعين فيديو وهناخد جزء من الجرايد بتاعتها بتاعتهم وهناخد ما بيقولوا إيه في التويتات بتاعتهم أو التعليقات بتاعتهم على الفيسبوك وهناخد كمان مجموعة أفكار من الأفكار الفاشلة الشاذة والعياذ بالله التي يريد هؤلاء أن ينشروها بيننا النهاردة أكدت على جزئيتين في غاية الأهمية أن هؤلاء يريدون أن يشعلوا مصر بس من أجل المجد الشخصي من أجل الحفاظ على الكرسي من أجل أن القناة يخش فيها فلوس كتير عن طريق الإعلانات ما يهمهمش أبدا مصر لازم نفهم هذا الكلام ما يهمهمش أبدا مصر ولكن يهمهم حاجة واحدة بس المجد الشخصي أما الأمر الثاني فكر الدياثة فكر إشاعة الفاحشة الذي يريد هؤلاء أن يعني يؤثروه في قلوب الناس أو يضعوه في قلوب الناس ولكن بإذن الله لكم بالمرصاد وإن شاء الله بإذن الله يعني لن تصبح مصر عملية زي ما انتم عايزين طول ما فيها إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى رجال ونساء وأطفال وشيوخ ودعاء إلى الله سبحانه وتعالى سيقفون لكم بالمرصاد إن شاء الله تبارك وتعالى إن شاء الله المرحلة القادمة هي مرحلة مش هقول فضح ولا حرب ولكن هي دعوة بالتي هي أحسن يا ريت شبابنا يبدأوا يقطعوا الجزء الأول من الحلقة ال- بتاعت النهاردة يقطعوا الجزئيات دي الجزئيات دي ويبدأوا ينشروها عشان نبدأ نفهم الناس من هؤلاء سامحوني آه، أنا عارف أنا أنا قلبي اتغير والله العظيم يعني أنا قلبي الآن اتعكر تماما بسبب هؤلاء ولكن زي ما قلت لكم أوقات المحن كده أوقات الشدائد بتبقى كده أوقات القلوب فيها بتضطرب جدا عارف إن مسألة المحنة أو مسألة الهم آه، هي سنة لله عز وجل في الكون آه، الدنيا هي دار الهموم ودار المحن علشان كده كان من أعظم الأمور اللي ميزت الجنة عن الدنيا طبعا بعد رؤية الله عز وجل وما فيها من نعيم مخاطة النبي والصحابة وغيرهم من الصالحين إن ليس فيها نصب لا يمسون فيها نصب مفيش فيها نصب مفيش فيها هموم مفيش فيها هموم مفيش فيها محن زي اللي احنا عايشين فيها الآن ده من أعظم ما يميز الجنة بعد الأشياء اللي أنا ذكرتها لكم الآن والإنسان مننا غالبا ما يصاب بالهم وإصابة الإنسان مننا بهم أو ضيق أو شدة أو محنة لأشياء كثيرة جدا والأسباب كثيرة جدا جدا جدا ممكن الإنسان يصاب بالهم بسبب إيه، ظلم الناس له أكاد أستشعر هذا الهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة وهو ينظر إليها ويقول والله إنك لأحب أرض ال- إنك لأحب الأرض إلى الله وأحب الأرض الأراضي إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت أستشعر هذا الهم اللي كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الظلم استشعر هذا الهم من النبي صلى الله عليه وسلم آه، آه، او من السيدة عائشة رضي الله عنها لما ظلمت وطعن في عرضها لدرجة انها بتقول الكلام ده بتقول والله فلقد ضللت ليلتين ويوما ابكي حتى ظننت ان البكاء فالق كبدي البكاء هيفلق كبدها من شدة كبدها من شدة الهم اللي هي عايشة فيه وممكن يكون هم الإنسان بسبب رعيته والمشاكل اللي هو نفسه يحل مشاكل الناس نفسه يحل أزمات الناس كلها الهم ده اللي سيطر على العمرين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان بيجهز الجيش وهو بيصلي لما كان بيجهز الجيش وهو بيصلي الهم ده اللي أرق مضجع عمر لدرجة أن عمر رضي الله عنه كان يقول شوفوا الهم إنني لأخشى أن تتعثر دابة بأرض العراق فيسألني ربي عليها يوم القيامة يا عمر لما لم تمهد لها الطريق الهم ده اللي سيطر على عمر حتى وهو بيموت فكان يقول وهو يموت والله لئن حييت إلى قابل لو عشت للسنة الجاية لا أدع, لا أدع امرأة من أهل العراق لا أدع امرأة من أهل العراق تحتاج لأحد من بعدي شيئا همه على رعيته هو نفس الهم اللي انتقل من عمر إلى حفيده عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أحد أبناء عمر بن الخطاب رضي الله عنه حفيده اللي كان بيبكي ليل نهار كل ده علشان شايل هم الرعية ده نوع من أنواع الهم اللي ممكن يصيب الإنسان ممكن يصيب الإنسان فاطمة بيسألوها زوجة عمر بعد ما مات بيسألوها إيه أعجب حاجة شفتها من عمر بتقول لهم كان يقضي نهاره كله لقضاء المظالم بتاعت الناس المظالم اللي, اللي تركها له الولاة من قبله مظالم كثيرة عمال يقضي مظالم الناس ويقضي بينهم و- ويرفع عنهم القصر ويحاول ان هو ي- يخفف عنهم المشاكل اللي موجودين فيها اللي كانوا موجودين فيها سبحان الله فإذا جاء الليل خلاص الناس مشت دخل بيته يبكي ويشهق الشهقة فأقول خرجت روحه ده هم هم من شيء الرعية ففاطمة بتقول أنا دخلت عليه ذات يوم فقلت له يا عمر ما الذي, ما الذي يبكيك أنت بتبكي كده ليه قال يا فاطمة إليك عني فإنك لم, تص- لم تصابي بمصيبتي فقالت إنني أريد أن أعتذر أنا عايز أتعلم منك أنت شايل الهم كده ليه فقال يا فاطمة إنني سأقف بين يدي الله عز وجل وحدي وإن كل هذه الأمة أبيضها وأسودها وأحمرها غنيها وفقيرها قويها وضعيفها كل هؤلاء سيأتون يوم القيامة يخاصمونني أمام الله عز وجل وخصيمي دونهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هيجي ي- يخاصمني أو يكون حجة يعني مع الناس دي عليا هو النبي صلى الله عليه وسلم دي الهموم اللي كان الناس دي شايلها في هذا الوقت واحد تاني شايل هم الدعوة في ناس كده شايله هم الدعوة في شباب بيكلموني يا شيخ عايزينك في البلد عندنا الدعوه الشباب ضايعين الشباب كذا شباب شايل هم الدعوه هذا هم اصابهم هذا هم اصابهم زي ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم واحنا بنتكلم في دروس القياده ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم قاعد مع الصحابه بيشاورهم عايزين يا جماعه النادي على الصلاه قبل طبعا ما يشرع الاذان فواحد من الصحابه يقول للنبي طب نتخذ بوق زي بوق اليهود كره النبي ذلك النبي ما بيحبش يتشبه بيهم فواحد قال نتخذ جرسا كجرس النصارى النبي كاره ذلك واحد ثالث قال نوقد نارا زي المجوس النبي كاره ذلك قال فقام النبي مهموما وقمت وق... عبد الله بن زيد راوي الحديث يقول وقمت مهموما اصابني الهم لما رايت الهم في وجه النبي صلى الله عليه وسلم شايل الهم من اجل دعوته شايل الهم من اجل هدايه الناس شايل الهم من اجل ان يصل يصل يوصل هذا الحق للناس يقول فمن شده الهم اخذتني سنه من نوم عبد الله بن زيد فرايت ان رجلا نزل من السماء فاستقبل القبلة ونادى الله أكبر الأذان المعروف المشهور فقمت فزعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله رأيت فيما يرى النائم أن رجلا نزل من السماء فاستقبل القبلة وقال الله أكبر الله أكبر قال فإذا بعمر يجري من ورائي ويقول يا رسول الله والله لقد رأيت مثل ما رأى عبد الله بن زيد فقال النبي إنها رؤيا حق قم يا عبد الله بن زيد فألقيها على بلال الشاهد هنا اللي بيقول انا نمت مهموم شايل الهم شايل الكرب بسبب ان انا عايز اعمل حاجة لديني اعمل حاجة لبلدي اعمل حاجة للمسلمين ازاي ننادي على الصلاة فمن الهم هم الدعوة هم العبادات هم الطاعات هم واحد فاتته الصلاة اي مهموم هم العبادة في هم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إن أنا شايف شاب بيضيع قدام عينيا وأنا مش قادر أعمل له حاجة شايف شاب قدام عينيا بينحرف ومش قادر أخد بإيديه الطيار جارف الطيار جارف زي بالظبط النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما كان راجع كده من من الطائف النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف للمدينة 50 كيلو آه قرن الثعالب قبل مكة ب 5 كيلو يعني بين قرن الثعالب وبين آه الطائف 45 كيلو النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما اتضرب واتشتم وأهين ودميت قدمه صلى الله عليه وسلم نزفت بالدماء النبي خارج ومن شدة الهم ما هوش شايف قدامه صلى الله عليه وسلم وأنا آسف في التعبير ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مصدوم بما رآه النبي شال الهم شال الهم فلعلك باخع نفسك قاتل نفسك هما بسبب دعوتك يا محمد صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم أستفق ما فقتش ما فقتش إلا بقرن الثعالب هم من الهموم اللي ممكن تصيب الإنسان هم الخوف على الرعية هم الخوف من الأعداء هم الخوف من أصحاب الحسد هم الخوف ده هم من الهموم اللي الصحابة رضوان الله عليهم كابدوها في هذه المرحلة أنا النهاردة لما أكون أنا مش آمن مش آمن لا على زوجتي ولا على أولادي ولا على أحد هم أصحاب الصحابة رضوان الله عليهم هم أن الإنسان منهم يرى أمه وأباه يقتلان أمام عينه زي ما عمار رأى أباه وأمه قدام عينيه بيتقتلوا هم هموم كثيرة جدا سبحان الله نزلت على الصحابة في هذا الوقت هموم كثيرة ومتلاحقة ومتنوعة بل أكاد أجزم أن ما من نوع من أنواع الهموم نزل على الصحابة في هذا الوقت ما من نوع من أنواع الهموم إلا وقد نزل على الصحابة في هذا الوقت كل أنواع الهموم دقوها هم الطرد من البلد هم رؤية تعذيب إخوانهم وأحبابهم هم رؤية أنه عايز ينصر دينه ومش قادر هم أنه بيطرد من بلده هم أنه يطرد من بلده هم أنه حاسس أن في أعداء بيمكروا بيه وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك هم هم شديد نزل على الصحابة في هذا الوقت هم شديد نزل على الصحابة في هذا الوقت هموم ومحن هموم ومحن كثيرة نزلت على الصحابة سواء في مكة أو في المدينة أو بعد ذلك ولكن كان الصحابة رضوان الله عليهم يؤمنون إن هذه المحن هي الخير لهم المحن دي والأزمات دي هي الخير لهم المحن دي من من جمالها ان هي بتوح بتبين الصفوف بتوضح لينا بصورة قوية جدا مين اللي بيحب ومين اللي بيكره مين اللي عايز المصلحة ومين اللي عايز المفسدة والخراب مين اللي عايز يولع مصر زي ما احنا شايفين الآن أظن أصبحت المسألة واضحة الآن والله العظيم من حوالي خمس ست سبع أيام كنت قاعد مع إخواني وقالوا لي مصر بتمر بمحنة قوية جدا قلت لهم خلوهم ينكشفوا على حقائقهم علشان الناس تعرف مين اللي عايز يخرب ومين اللي عايز يولع ومين اللي عايز يفسد ومين فعلا اللي بيجري ورا اهداف ثوره ومين اللي معادي للثوره خلي الامور دي كلها تظهر وتتضح وتبان يا جماعه الام لا تخرج ولدا الا بعد مخاض شديد مصر الان بتمر على مرحله ولاده جديده هذه الولاده لابد يكون فيها المخاض اللي موجود الان وقلت لهم صدقوني كلها ايام وهتشوفوا انشقاقات كبيرة جدا جدا جدا لان الشعب بطبعه بيحب بلده الشعب بطبعه بيحب بلده شعب مصر بيحب مصر ولكن ممكن يغيب لبعض الوقت ولكن لما الحقائق بتظهر وبتبان وكان سبحان الله لحد النهاردة الانشقاقات شغالة في الأحزاب اللي عايزة تولع في مصر انشقاقات شغالة وهذا من الخير فأنا بقول لكم دايما في وقت المحن الصف بيتضح سبحان الله وهل وهل ظهر النفاق إلا في المدينة هي غزوة الأحزاب اللي احنا كنا بنتكلم عليها في بداية الدرس ما وض- غزوة الأحزاب دي لولا غزوة الأحزاب كان ال- المنافقين ظهروا كان هؤلاء بكلماتهم وأفعالهم وأقوالهم كانوا هيظهروا كانوا يفضلوا برضه متخبيين كده غزوة تبوك ومحنتها الشديدة غزوة تبوك ومحنتها الشديدة لولا هذه الغزوة كان المنافقين ظهروا ما كانوش ظهروا ما كان لأنهم بيعملوا في الخفاء بيعملوا في الخفاء سبحان الله الانشقاقات كثيرة جدا جدا ولسه قارئ وأنا جاي من الشباب وأنا جاي في ال- في السيارة إيه إيه شباب كتير جدا قالوا احنا ازاي عمالين يأمرونا اطلعوا للاتحادية اطلعوا للاتحادية وبعد كده سابونا ومحدش يتحرك معانا ازاي الكلام ده يحصل وبدأت ال- الانشقاقات فخلي خط الباطل يظهر وخلي خط الحق يظهر ونكون على يقين كويس جدا ان هذه المحن لا تخرج الا الرجال وتوضح زي بالظبط كده سبحان الله عارفين عن- لو عندنا قطعة حديد ورميناها في النار حديد الصافي النقب يظهر والشوائب بتظهر لو عندنا حتة ذهب لازم لما تحط في النار الذهب الصافي بيطلع والشوائب بتطلع خلوا المحن دي توضح لنا الصف الصف دخل فيه من لم يكن منه خليها تتضح خليها توضح الامور لينا خلي الامور كلها تظهر وتبقى واضحه جدا جدا جدا جدا ولكن لازم نعرف كويس جدا ان في وقت المحن الناس قلوبها بتتحول بسرعة تعالوا مع بعض نشوف المؤمنين في وقت المحن بيقولوا ايه ودي كان من اعظم الكلمات يعني انا كنت قاعد مع الشيخ محمد يوم الخميس ومع استاذنا الفاضل الدكتور يسري هاني وانا طبعا انا اضطراب وخوفي على البلد دفعني ان انا اسال ال- ال- الشيخين ربنا يا رب يحفظهم ويبارك فيهم اه، تقولوا ايه علشان قلوب الناس تثبت في هذا الوقت تقولوا ايه علشان قلوب الناس تثبت في هذا الوقت وانا بيني وبينكم انا برضو انا خايف جدا مش خايف على نفسي ولا على اولادي ولا على ولا على حد خالص بل والله خايف على البلد فبقول لهم انصحوني اقول للناس ايه وانتوا هتقولوا للناس ايه وبكره هتخطبوا عن ايه فانا عايز اتعلم ثبتوا القلوب شويه فسبحان الله آه، الشيخ يسري آه، نطق وقال لي يا احمد آه، ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يسمع منا دعاء وتضرع ربنا يحب أن يسمع صوتنا الآن ربنا سبحانه وتعالى بيبتلينا الآن علشان حاجة واحدة بس نرجع له ونقول له يا رب فسبحان الله شوف ربنا بيقول ايه فلولا إذ جاءهم بأسنا ها، تضرعوا فالكلمة بصراحة والله هزتني جدا فدورت وش قلت له شيخنا شيخ محمد شيخ محمد حسان حضرتك تقول لي ايه سبحان الله ما اجمل كلام الله عز وجل قال لي احمد قلت له نعم يا شيخنا قال لي الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا صدقوني انتوا ما تعرفوش انا قلبي ثبت في الوقت ده بصوره غير طبيعيه وده المعنى اللي عايز أوصله النهاردة المؤمن في وقت الأزمة قلبه حديد قلبه ثابت لأنه عنده يقين أن الله لا يصلح عمل المفسدين المسلم عنده يقين وقوة أن الله سبحانه وتعالى ناصر, لل... ناصر الحق ومؤيده أن الله ناصر الحق ومؤيده الصحابة رضوان الله عليهم لما كانت بتنزل عليهم المحن ان شاء الله يا رب نتعلم منهم النهاردة يا رب نتعلم منهم النهاردة ودي جزئية اللي انا كنت عايز اجي اقولها وبس عارف ان النهاردة كان في قلق جامد جدا بس هي دي الجزئية اللي أنا عايز اوصل ليها وبس اطمن قلبك يوم غزوة أحد يوم غزوة أحد النبي صلى الله عليه وسلم مع ما حدث له والصحابة سبعين قتيل وتخيلوا أنا ببص على أصحابي وقرايبي كلهم متقتلين ومتقطعين حتت حمزة اتقطع حتت فارتكوه أنس بن نضر متقطع حتت حتت مش باين منه معلم وعبد الله بن جحش مناخيره مقطوعة ودانه مقطوعة حاجة بشعة منظر بس يرعب المنظر يرعب يخ... يعني م- مع الرعب حزن شديد حزن شديد حط ده كله في جنب اصاباتهم وجراحاتهم حط ده كله في جنب كل ده هيهون بس ما نشوفش النبي كده راسه بتنزف واحنا يعني النبي الدماء بتنزف على وجه انتوا متخيلين النبي عمال قدامهم كده يمسح الدم من على وشه والله العظيم ما حد فينا يتحمل انه يشوف ابنه دماغه مفتوحه والدم بينزف ده الواحد ممكن ينهار ده انا مره شفت رجل واحد آه، آه، مجرو- مقطوعه بس كده من هنا آه، م- ما ما بتخيط آه، آه، قعدت شهر في البيت ما حدش فينا يتحمل هذا الكلام ابدا ابدا خالص انت ما تتحملش انك تشوف ابنك فولك ده شعورهم كان ايه بقى لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحاله لما شافوا النبي كده والدم لا ينزف من على وجهه وفي ظل هذه الاحزان والالام والهموم وهذه المحنه يجي خبر للنبي صلى الله عليه وسلم ده ابو سفيان واللي معاه بيلفوا وراجعين للمدينه هيقتلوا النساء والاطفال ده بيجمعوا نفسهم ده بيلوموا نفسهم مره ثانيه عشان يقتلوكوا يا على ثبات المؤمن في هذا الوقت واللي ب- واللي بيثني عليهم في هذا الوقت بثبات القلب هو الله الناس دي كان عندها يقين يا ريت اليقين ده النهارده يكون عملي مهما حاولوا الافساد ربنا لا يصلح عملهم ابدا سفير الامريكيه سفير الامريكيه ورؤساء الاحزاب والفلول والبلطجيه ودول عربيه بتبعت فلوس كل ده هذا افساد في الارض والله لا يصلح عملهم ابدا ابدا ده يقين شوف ربنا بيقول ايه الذين قال لهم الناس بالالام دي بالجراح دي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم خافوا ترعبوا لا لا لا لا لا, لا. فاخشوهم كانت النتيجة فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله عارفين يعني إيه حسبنا الله الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسيب من أسمائه الحسيب والحسيب ده له معنيين المعنى الأول هو الكافي أي الله يكفينا شرهم علشان كده انت في وقت الازمه لو واحد مضايقك او حد مزعلك تقوم قايل له حسبي الله ونعم الوكيل اي الله يكفيني شرك يكفيني مكرك يكفيني كيدك ويمكرون ويمكر الله يا شوف و- وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل اسمع بع- بعدها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء فالمطلوب الآن انك تعيش مع هذه الآية باليقين التام الجازم أن الله لا يصلح عمل المفسدين ولابد مع كل هذه الأحداث حسبنا الله ونعم الوكيل الله كافينا الله سيكفينا عارف ان ال- ال- الأمر زاد وطفح إعلام ليل نهار سخرية واستهزاء وشتيمة وسوء خلق وغير ذلك وعارف جرايد م- يعني حسبنا الله ونعم الوكيل وكيد ومكر صدقني إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا صدقني الله لن يصلح أبدا عملهم والرب اللي نصر الشباب من بداية الأمر في الثورة هو الذي سيحميها مش الشعب اللي هيحميها بيقولوا الشعب الثورة لها شعب يحميها لا رب يحميها ربنا اللي هيحميها سبحانه وتعالى وربنا اللي هيحمي مصر وهينصر أهل الحق فيها بإذن الله تبارك وتعالى علشان كده عايز أقول إيه إيه إيه لازم نكون على يقين تام والله ما تخاف على مصر ما تخافش إن شاء الله ربنا بإذن الله سبحانه وتعالى سيفضح هؤلاء سيفضح هؤلاء هذه واحدة يوم الخندق الصحابة رضوان الله عليهم مع الآلام اللي عاشوها في هذا الوقت البرد الشديد والجوع الشديد وقلة الإمكانيات وضعف الإمكانيات ده حتى الصحابة جوه بلدهم مش عارفين يدافعوا عنها عشان كده اضطروا ان هم يعملوا خندق يعملوا خندق وعملوا الخندق وهم واقفين بي... واقفين حراسة بطول الخندق أو بعرض الخندق علشان حد من المشركين يعدوا تأتيهم الأخبار إن يهود بني قريظة غدروا بهم إن يهود بني قريظة غدروا بهم يا عندها شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه وما زادهم إلا إيمانا وتسليما في هذا الوقت ازدادوا إيمانا في هذا الوقت ازدادوا تسليما هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما سبحانك يا رب في الوقت ده يعني لا ده الواحد منهم كان لا يأمن على نفسه انه يخرج بعيد شوية عن الجيش يقضي حاجته المنافق يتسلل خايف وساعتها يلف يتلقف بكلام مش عايزين ابدا نكون من هؤلاء ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا ده المنافق انما المؤمن هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما يا من المؤمنين رجال يا نهار ابيض من المؤمنين رجال في المراحل الصعبة دي الثبات ده أيوة الثبات ده المؤمن دايما كده المؤمن دايما كده في وقت الأزمات دي تلاقي قلبه ما شاء الله لو كنت بلا حديد ده إذا كان ده الصحابة ده الأنبياء بقى حاجة بقى تانية خالص تانية خالص سيدنا إبراهيم بيرموه في النار قلبه ما شاء الله لا قوة بالله لأنهم كانوا يعلمون يقينا أن الله لا يصلح عمل المفسدين علشان كده اليقين اللي كان في قلب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام اتنقل لزوجته ولأولاده سيدنا إبراهيم وهو بيلقى في النار النبي يقول قال إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل اعملوا ما تصنعون يعني من دونه جميعا ف... من دونه ف... جميعا من دون الله سبحانه وتعالى كيدوا زي ما انتم عايزين تكيدوا أنا ربنا معايا سبحانه وتعالى أنا ربنا معايا أنا قلبي بفضل الله حديد مش خايف من أي حاجة شوفوا كيدوا واعملوا ودبروا سبحان الله اللي ينظر في تدبير المفسدين في القرآن كله كله تجد دايما ان هو نهايته كان كان ضياع هذا المفسد أبراهة لما خد الجيش ضاع المفسد وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله ده قوم صالح قوم صالح نبي الله صالح قوموا تسعة الرهط اللي كانوا بيفسدوا في الأرض دول اتجمعوا وقالوا احنا هنقتله ونعمل ونسوي والكلام ده كانت النتيجة فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم أن دمرناهم المشركين اللي اتحالفوا في دار الندوة علشان النبي صلى الله عليه وسلم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ضاع جهدهم وضاع عملهم وسبحان الله ربنا لم يصلح لهم عمل فرعون والملأ والسحرة اتجمعوا مع بعض مؤامرة كيد لذهاب الحق وقتل الحق وتضييع الحق أين لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين أتذر موسى, أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك كيد كيد فرعون والملأ حواليه فرعون والملأ حواليه فرعون والسحرة هات السحرة واعمل وسوي وجمع الناس ومش عارف ايه فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى شوف حتى لفظة القرآن فجمع كيده ثم أتى كل كيد في القرآن كل مكر في القرآن ربنا ذكره لنا بيوضح لنا برضه في النهاية نهاية فرعون ايه بعد الكيد ده الحق ظهر انتوا متخيلين يعني كيد فرعون والسحرة والملأ والوزراء والحاشية وهمان وقارون الناس دي كلها لما كادت لموسى عليه الصلاة والسلام وجمع الناس انا في ظني الآن أنا في ظني الآن أن الأمور بتتضح أن الأمور بتتضح موسى عليه الصلاة والسلام قال لهم يعني موعدكم يوم الزينة لأن كل الناس موجودة وأن يحشر الناس ضحى عشان حق يكون ظاهر وواضح أبلج للناس كلها سبحان الله والكيد اللي كاده فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام انقلب على فرعون كانت النتيجة ايه اللي انا كنت بقوله انشقاقات من الاحزاب اللي عايزة تولع في مصر كانت النتيجة الانشقاقات زي الانشقاقات اللي حصلت في صف الصحراء انشقاقات حصلت في صف الصحراء لما شافوا الحق وده المطلوب مننا الآن صدقوني صدقوني والله لن يثبت معهم أحد لن يثبت معهم إلا أصحاب المصالح أصحاب المجد الشخصي صدقوني بجد فأنا على يقين إن شاء الله كيدهم هذا يا جماعة ارجعوا للقرآن يا جماعة ارجعوا للقرآن شوفوا كل كيد كيد به الأنبياء كيد به الصالحين كل ده علشان يعني يضغقوا الحق ولكن سبحان الله بيجي سبحان الله الحق ده بيبقى عامل زي القذائف كده تكسر دماغ سبحان الله قال الله شوف الآيات بل نقذفه بالحق على الباطل فيدمغه بيديله في دماغه فيدمغه فإذا هو زاهق ده أمر واضح جدا وظاهر جدا بس احنا محتاجين نرجع تاني للقرآن محتاجين نرجع تاني ونحس فعلا ان كل إنسان بيكيد بالحق كل إنسان بيكيد بالحق وعايز يعني يطفئ نور الحق ده انت لا تستطيع نور الحق زي نور الشمس وأعظم بكثير واللي عايز يكيد الامن الحق ويدمر دوله الحق والكلام ده عامل بالظبط زي واحد واقف عمال ينفخ في الشمس عايز يطفئها ده انت بتحلم والله بتحلم سبحان الله سبحان الله اللي انا اريد ان اوصله الان ان انا عايز اطمن القلوب النهارده اطمن القلوب ما تخافوش ان شاء الله باذن الله الله سبحانه وتعالى سينصر جنده الله سبحانه وتعالى سينصر الصالح الله سبحانه وتعالى سينصر عباده المؤمنين الله سبحانه وتعالى يظهر الآن الحق يا جماعة الصراع بين الحق والباطل طويل ودائم ما تظنوش ان دي مرحلة اخيرة او الم... يعني انا بعض الناس كانوا طالعين يقولوا اصل دي المرحلة الاخيرة اللي مش عارف لمين من ظن ان دي مرحلة اخيرة في الصراع بين الحق والباطل ده واهم ده واهم والسؤال هنا الان احنا الان يا جماعة احنا بشر واكيد في ظل الازمات دي كلها القلوب بتضطرب والناس بتخاف والناس بتتعب مصر رايحه فين جايه منين ده هيعملوا ده هيسووا ده عايزين يسقطوه ده عايزين يعملوا كذا صدقوني يا جماعه زي ما قلت لكم خلونا نرتب الافكار كده في مكائد كتيره جدا اتذكرت في القران كل هذه المكائد حاقت باهلها ولا يحيق المكر السيء الا باهله اذا الله لا يصلح عمل المفسدين لازم نفهم هذا الكلام جيدا ولكن في ظل هذا الوقت لابد ان احنا كمان نكون اهل ايمان في ظل هذا الوقت ان احنا نكون اصحاب يعني اصحاب منهج بقى ان احنا نفوق شوية الشباب اللي من ايام الثورة خلاص لا عاد دروس علم ولا عاد صلوات ولا عاد ولا عاد نرجع لربنا الفترة دي ما هو جميل جدا نفضل نقول يا جماعة الحق هي- هينتصر والكلام ده بس لما نكون احنا اهل ان احنا نكون اصحاب حق ان احنا نكون اصحاب حق هو ربنا سبحانه وتعالى ينصر شاب من الشباب الملتزم او داعية من الدعاء الملتزمين قاعد ليل نهار على الفيسبوك ولا مقصر في دعوته ولا ما بيروحش دروس ولا بيعمل ولا بيسوي ما انتش اهل ان ربنا ينصرك هو ليه الباطل بيتمكن من الحق مش عشان ده حقه باطل لا لان اهل الباطل اخذوا بالاسباب واهل الحق نايمين في العسل فده اللي احنا عايزين نفهمه كويس جدا هو بيقولوا لي خمس دقايق فسريعا كده عايز ناخد مع بعض خطوات سريعه توضح لينا الفتره القادمه احنا محتاجين ايه الفتره القادمه احنا محتاجين ايه عشان نكون فعلا يعني مع المحنه دي اللي ربنا ان شاء الله يخرجنا منها بمنحه لازم نفهم كويس جدا ان الله سبحانه وتعالى انما ينصر جنده انما ينصر من ينصره انما ينصر وكان حقا علينا نصر المؤمنين فلازم النهارده نكون جنود لله سبحانه وتعالى جنود لله سبحانه وتعالى طيب دقيقة طيب سريعا كده بس عشان هو قالوا لي دقيقة سريعا واحد آه، آه، لازم نرجع تاني القيام لازم نرجع تاني للقرآن لازم نرجع تاني للمساجد لازم نرجع تاني لطلب العلم هذه واحدة اتنين لازم الكل يتجمع المنظر الجميل اللي شفناه يوم السبت كل المشايخ وكل الدعاء على قلب رجل واحد كل الجماعات على قلب رجل واحد لازم نرجع الآن على قلب رجل واحد ثلاثة أكثروا من الدعاء ربنا قال إن في ظل الأزمات اللي مش هيرفع ايديه يقول يا رب هتقول لربنا إمتى يا رب إمتى يعني قال الله عز وجل فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم يبقى اللي مش هيدعو دلوقتي ده قاسي القلب أصلا محتاجين أمهاتنا وأبائنا يرفعوا ايديهم كده ويقولوا يا رب أربعة المنهج اللي احنا هنمشي عليه الآن منهج ان احنا نربي الناس والمنهج الجزء الاخر المكمل له احنا نفضح الناس دي احنا نفضح الناس دي نوضح هم عايزين ايه عشان نبقى فاهمين كويس جدا في ظني انا في ظني النهارده لو ال لو ال لو اللي احنا شفناه في بدايه الحلقه شافوا مثلا 10 مليون ال 10 مليون دول قادرين ان هم يكونوا 50 مليون لحد بكره لما كل واحد يعرف خمسه ننقل الكلام ده ننشر الكلام ده على النت الشباب يقطعوا الكلام ده ويتنشر على النت مهم جدا ننشر الكلام ده نفضح الناس دي لان لما نفضحهم صدقوني اتباعهم اللي مغرر بيهم هيعرفوا حقيقتهم وبالتالي هيبعدوا عنهم وده المطلوب الان لما نقول لهم الكلمات اللي اتقالت النهارده صدقوني والله الناس دي هي يعني ان شاء الله باذن الله يعني ان لم يتوب الى الله فعلى مزبله التاريخ مش هيكون ده غير بتع- بتعاون الشباب بتعاون الشباب لنقل مثل هذه الكلمات ومثل هذه الامور وفضح هؤلاء على رؤوس الاشهاد لازم نفضح اعدائنا بادب بادب بعيدها تاني اهو نوضح للناس الناس دي عايزه ايه بادب باخلاق برحمه برحمه لان ده الاصل عندنا في ديننا ده الاصل عندنا في ديننا اما الجزئيه الاخيره ودي جزئيه طبعا في غايه الاهميه هو إيه- إيه- إيه ان نكون الان يعني لحمه واحده لحمه واحده ان احنا الان نكون على قلب رجل واحد عجبني جدا شاب آه، وزع ورق ما شاء الله آه، مميزات الدستور الجديد عجبني شاب ما شاء الله لا قوه الا بالله آه، جاب ص- يعني الكلام ده لسه قرأه على النت من شويه جاب الدستور معاه وهو قاعد في الميكروباص كان بيقرأ كده فواحد يقول له ايه ايه ده قال له ده, ده الدستور قال له ده مش عارف آه، الرئيس بقى هيعمل كذا وكذا كذا جاب المادة المتعلقة بالرئاسة وقام قايل قالوا لا ده ده هي هيعمل ايه في القضاء قام جايب الكلام ده وقام قايل سبحان الله بيقول لي بيقول الاخ آه، كل الناس اللي في الميكروباص قعدت سمعتني وسواق تاكسي قفل الكاسيت وقعد يسمعني والناس كلها نازله بتقول والله احنا كلنا باذن الله هنروح نقول نعم ده المطلوب الآن ده المطلوب الآن ربنا يا رب يوفقكم ويكرمكم ويسددكم لازم نكون جنود لله سبحانه وتعالى في هذه الأرض في هذه الفترة ندعو الناس إلى الحق ندعو الناس إلى الرحمة ندعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى بأدب أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد ويا ريت إن شاء الله آه، أي حد عنده فيديوهات أو عنده مقاطع أو عنده صور أو عنده أشياء آه، آه، يعني آه، ممكن تساعدنا في حاجات زي كده أنا عارف المقاطع كتير جدا بس لو عندكم حاجات تانية يا ريت تبعتوا لي على الصفحة صفحة بالعربي الشيخ أحمد جلال كتبنا على الفيس الصفحة الرسمية للشيخ أحمد جلال أو كتبتوها على جوجل هتطلع لكم الصفحة إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى بحيث إن شاء الله كلنا نتعاون مع بعض لننشر هذا الحق عايز فريق يجمع وعايزين فريق ينشر وإن شاء الله ظني إن شبابنا محب للدين وإن شاء الله يسعى بإذن الله أن يكون ناصر لهذا الدين أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد وأسأله سبحانه وتعالى أن يجنب مصر الفتن ما ظهر منها وبطن اللهم إنا نستودعك مصر وأهلها وأمنها وأمانها اللهم احفظ مصر بحفظك فأنت خير الحافظين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
كن في حياتك قائدا كن في حياتك